محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا وأتمم لنا ولهم اللذة يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم آمين هنكمل النهاردة الحلقة الأخيرة من حلقات حسن الخاتمة اللي هي بعنوان مسك الختام عشان إن شاء الله الحلقة القادمة نبدأ في الحديث عن سوء الخاتمة إن شاء الله وبعدها نتكلم عن رحلة السعداء وبعدين رحلة الأشقياء وبعدين نتكلم عن دخول القبر وأسأل الله عز وجل أن يجعل خاتمتنا إلى السعادة آه عايز أفكر إخواني أن حلقات كلها من كتاب رحلة الدار الأخيرة فيما عدا حلقات مسك الختام من كتاب مسك الختام عايز أذكر برضو إخواني رحلة الدار الأخيرة عايزين تكون يعني هي نقطة تحول في حياتنا كلنا عايزين بالبلدي كده نبدأ نكتب شهادة ميلادنا الليلاتي من الميلادي نبدأ نكتب شهادة ميلاد جديدة بفضل الله عايزين حلقات ده الأخيرة تغيرنا بالبلد بالبلد كده نبدأ من النهاردة نقول من يوم الخميس اللي جاي يا جماعة عايزين إن شاء الله ما ننساش صيام يوم الخميس والجمعة والسبت اللي هو صيام 13 14 15 عايزين كل يوم على الأقل خالص ركعتين قيام ليل عايزين يعني عايزين الحلقات دي تغيرنا عايزين نحس فعلا احنا في رحله راكبين قطر وخلاص مقبلين على الاخره وخلاص ما بيننا وما بين الموت شعره وانت عارف ان من علامات الساعة الصغرى موت الفجأة ممكن اموت دلوقتي ممكن حضرتك او حضرتك ربنا يرزقه يا رب العالمين طول العمر مع حسن العمل وخاتمة السعادة ان شاء الله جل وعلا قولوا امين اذا فعايزين نتغير عايزين على الاقل واجب اسبوعي عايزين هسالكم عنه الاسبوع اللي جاي وهذا اللي عمل الواجب بجد واجب يوصلنا للجنه هنتواصى وهتقل عليكم شويه بس عشان ربنا يجمعنا في الجنه الاخر في الاخر ان شاء الله عايزين ركعتين قيام ليل على الاقل عايزين محافظه على الصلوات الخمس ده الأساس طبعا عايزين صيام يوم الخميس والجمعة والسبت إن شاء الله اللي هو 13 14 15 عايزين على الأقل يا جماعة كل يوم ورد ولو بسيط ولو خمس صفحات ولو عشرة ولو جزء يعني أي اللي تقدر عليه من القرآن والذكر والتسبيح والصلاة على النبي على قد ما تقدر بقى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة أحب أبشر برضو حبايبي اللي بعتوا لي رسائل الفترة الأسبوع اللي فات ده كله وتواصلوا معايا في مسألة حسن الخاتمة وعلامات حسن الخاتمة ناس كتير جدا كانوا فرحانين جدا بيقولوا والله ما كنا نعرف إن اللي يموت غريق وهو بيصلي يعني يكون إنسان مصلي وقدرا مات في العبارة ولا بتاع إنه يموت شهيد آه طبعا دي درجة من درجات الشهادة إن شاء الله قالوا ما نعرفش إن, إن لو والدنا مات وهو بيحج إن دي برضه يعني إنه يبعث ملبيا يوم القيامة ما كناش عارفين الموضوع ده بعضهم بيقول كنتش اعرف ان امي لما ماتت بداء البطن ان شاء الله دي درجه من درجات الشهاده وبعضهم بيقول لما امي ماتت وهي كانت بتولد ما كنتش اعرف ان دي درجه من درجات الشهاده وهكذا فانا ابشر هؤلاء جميعا وابشر ايضا كل من مات قريب له يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إن شاء الله ينجو من عذاب القبر وإن كان سينجو من عذاب القبر فمن باب أولى أنه سينجو من عذاب النار وسيكون من أهل الجنة إن شاء الله جل وعلا فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة تعالوا نكمل بعض الأمثلة الفضلة ثم نتكلم في نهاية الحلقة إن شاء الله عن الطريق إلى حسن الخاتمة عشان نبدأ بقى في الحلقة القادمة إن شاء الله نتكلم عن الخوف من سوء الخاتمة إيه أسباب سوء الخاتمة إيه علامات سوء الخاتمة هنشوف علامات سوء الخاتمة عند الموت وعند التكفين وعند التغسيل وعند التكفين وعند الدفن كل هذه علامات هنعرفها إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله وهنتكلم عن إيه الأسباب اللي تؤدي الإنسان لسوء الخاتمة وكيف ينجو الإنسان من سوء الخاتمة بفضل الله سبحانه وتعالى وهنذكر نماذج فعلا تخلع القلوب لسوء الخاتمة أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم يا رب العالمين حسن الخاتمة نسأل الله عز وجل باسمه الودود والرحيم والتواب والشكور أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة قولوا آمين وبالله عليك طول ما أنت سامعني في الحلقة كده بالله عليك وبالله عليك مش عايز حد يعطل لسانه عن الاستغفار أنا مش هشغلك مش هقول لك اقعد نوع في الذكر لأنك ممكن تتلخبط وانت قاعد قدامي استغفر ربنا سبحانه وتعالى عشان ربنا يبارك لنا في المجلس ده ويكون مجلس رحمة علينا جميعا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله لعل وعسى حد فينا يطب ميت الآن ويمكن أكون أنا فاهم ازاي فنموت على استغفار ومن مات على شيء بعث عليه أسأل الله عز وجل أن يختم لنا جميعا بخاتمة أهل السعادة تعال نشوف بقية الأمثلة المثال بتاع النهاردة أو الأمثلة بتاعت النهاردة نبدأها بصحابي جليل قوي قوي الحقيقه قصته بتأثر فيا جدا لدرجة ان أنا مرة في يوم من الأيام عملت له خطبة خطبة خاصة بيه هو اسمها واهتز عرش الرحمن طبعا عرفتوا طبعا الصحابي الجليل دوت سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه سيدنا سعد بن معاذ يا جماعة حاجة غريبة جدا سعد بن معاذ آه، في خلال ست سنوات فقط اهتز لموتي عرش الرحمن حضرتك ممكن تكون التزمت مثلا من 20 30 سنة ورغم ذلك آه، يعني لسه ما اتغيرتش او ممكن لسه لحد الان لا لا ختمت القرآن يعني انا بسأل الشاب او الاخت اللي التزموا من 20 سنة او من 10 سنين بالله عليك هم 10 سنين ما كانوش كفاية انك تختم القرآن قول لي طبعا كفاية ده 8 شهور كفاية وانا اعرف شباب ختموا القرآن في شهرين حفظ مش قراية واخد بالك واعرف شباب ختموا القرآن في اربع شهور سبحان الله طيب امال ايه اللي عطلك 10 سنين كنت بتعمل ايه والله انا بس يا دوب يعني التزمت يعني انا صليت وبس لا الصلاه مش مش هي الالتزام كله احنا عايزين صلاه عايزين عباده عايزين نوافل عايزين صيام عايزين ذكر عايزين استغفار عايزين قيام ليل عايزين حياه القلب عايزين اعمال القلوب توكل وانابه وتوبه ويعني و... و... يعني و... وتسليم وحسن ظن بالله و... وانقياد و... عايزين بقى الاعمال القلبيه الجميله ديت عايزين فعلا نشتغل صح عايزين الدار الاخره تعمل لنا شهاده ميلاد جديده انت من مواليد كام النهارده كام النهارده مثلا انا والله ما فاكر النهارده كام 4 5 4 6 4 خليها 6 4 يبقى انا من مواليد 6 4 واخد بالك اعتبر نفسك ميلادك الحقيقي من ليلاتي ان شاء الله ونبدا صفحه جديده مع ربنا سبحانه وتعالى سعد بن معاذ لما اسلم يا جماعه اسلم وعنده 30 سنه عشان اللي لسه ما, ما التزمش ما يقولش يا هو انا لسه بقى هلتزم دلوقتي وبعد ما شاب ودوه الكتاب اهو 30 سنه احنا قلنا في الحلقه الماضيه ان عمرو بن الجموح اسلم وعمره 61 سنه او 62 سنه يعني عدى 60 سنه ورغم ذلك النبي عليه الصلاه والسلام رآه في الجنه رآه يطأ برجليه برجليه العرجاء في جنه الرحمن سبحانه وتعالى ده عمرو بن جمع وعبد الله بن عمرو بن حرام فوق ال 60 سنة وأسلم وكان في الجنة بفضل الله وكلمه الله بلا حجاب كما ثبت في الأحاديث التي ذكرناها في الحلقة الماضية شاهد في موضوع سعد بن معاذ حبايبي أسلم وعنده 30 سنة واستشهد وعنده 36 سنة في ست سنوات مش بقى أنجز إنجاز عادي اهتز لموته عرش الرحمن عرش مالك الملك وملك الملوك اللي, اللي, اللي ما حدش في الدنيا يخطر على باله مدى عظمة عرش مالك الملك وملك الملوك عرش الرحمن يهتز الموت سعد يعني يهتز اهتز فرحا بقدوم روح سعد بن معاذ رضي الله عنه من كثرة الأعمال الجميلة التي قدمها وأنا هكتفي بس بذكر ثلاث مواقف بسرعة كده علشان يعني نشوف المواقف الثانية سعد بن معاذ لو تفتكروا يوم ما راح لمصعب بن عمير هو ما راحوش مخصوص راح مصعب بن عمير كأول سفير للدعوة إلى الله في المدينة المنورة أول ما راح هناك يا جماعة فبدأ يدعو إلى الله عز وجل وسعد بن معاذ أنا بختصر القصة أسلم على يد مصعب بن عمير لما لما أسلم على يد مصعب بن عمير في نفس الليلة يا جماعة الخير ما قالش بقى خلاص بقى الحمد لله أديني اهتديت وبقيت كويس لا شغل لدين الله سبحانه وتعالى خلاص بقى من هنا ورايح أقدم كل ما أستطيع قام سعد بن معاذ وراح لقبيلة بني عبد الأشهل للقبيلة بتاعته راح بنادي يا بني عبد الأشهل قالوا ماذا تريد يا سعد قال ماذا تعلمني فيكم قالوا سيدنا وإمامنا وأفضلنا رأيا يعني أنت اللي فينا بقى واخد بالك فشوف وجوه ذكاء بعمل إزاي قال لهم طيب فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله يقول الراوي فما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة إلا وقد أسلموا لله جل وعلا الموقف الثاني في يوم غزوة بدر يوم غزوة بدر عدد المشركين قد عدد المسلمين ثلاث مرات وفوق ده كله عدد المسلمين نفسهم ينقسم نصين عدد الأنصار ضعف عدد المهاجرين يبقى أعباء الجهاد على مين؟ على الأنصار مش على المجاهدين أكتر ناس هيبقى مطلوب منهم البذل هم الأنصار طيب بس النبي خد بقى بايعة العقبة الثانية على الأنصار إن هم ينصروه داخل المدينة مش خارج المدينة طب غزوة بدر خارج المدينة النبي يعمل إيه؟ صلى الله عليه وسلم فقال أشيروا علي أيها الناس فتقدم الصديق أبو بكر وعمر والمقداد وتكلموا وأحسنوا بس المشكلة إن الثلاثة من المهاجرين فأراد النبي أن يستوثق من أمر الأنصار فقال أشيروا علي أيها الناس ففطن لذلك صديق الأنصار ضفنا للادي سعد بن معاذ وقال لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله بالله عليك أخوي وحبيبي وبالله عليك أختي احفظوا الكلام ده واسمعوا الكلام ده بقلوبكم لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله قال أجل اسمع بقى الكلام الغالي قال فقد آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة فامض يا رسول الله لما أراك الله فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك فسير بنا على بركة الله يا رسول الله الله أكبر الرواية الثانية ان سعد بن معاذ قال له يا رسول الله لكأنك ترى أن الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في المدينة فأنا أجيب عن الأنصار وأتكلم عن الأنصار أنا بتكلم بالنيابة عنهم فض عن حيث شئت وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت وما أخذت كان أحب إلينا مما أعطيت فوالله لو سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان بين النبي وبين البركة من غمدان 13 قبيلة عايزين يقتلوه لو سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان لجالدنا مع لجالدنا معك من دونها حتى تبلغها فسير بنا على بركة الله يا رسول الله فسر النبي واستنار وجهه وقال سيروا وأبشروا والله إني لا إن, إن الله وعدني إحدى الطائفات إحدى الحسنيين إما النصر وإما الشهادة والله إني لأنظر إلى مصارع القوم من مكان هذا هنا يتقتل فلان يبقى هنا يتقتل فلان ده كان موقف تاني لسعد بن معاذ الموقف الثالث والأخير في بني كريظة تعرفين ان سعد بن معاذ كان انقطع يعني العرق بتاعه اتقطع في ضرب بسهم كده في في غزوة الخندق فطلب من ربنا وسأل المولى عز وجل أن يجعل الدماء لا تنزف وأن يوقف هذا النزيف حتى يقر عينه من بني كريظة خد بالك فتوقفت الدماء عن النزيف شوف بقى دعاء الإنسان بقى يعني فعلا رب أشعف أغبر ذيت امرين لو أقسم على الله لأبره فالمهم اللي حصل يا جماعة ان سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه لما لما قال كده وقف النزيف جه بقى في ال... في ال... النبي عليه السلام اراد ان هو بقى يعني ايه يعني يعني يصفي حساباته مع عهود بني قريظه لانه خانوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فارسل لسعد بن معاذ عشان يحكم في بني قريظه اشمعنى سعد عارف ليه اصل قبل الاسلام كان سعد بن معاذ كان صديق وحبيب ليهود بني قريظه وبعد الاسلام هم مش واخدين بالهم ان خلاص بقى في مفاصله في مفاصله بين الحق والباطل وبين الكفر وبين الايمان ولا يمكن يجاملهم على حساب ربنا الشاهد في الموضوع ان قال النبي عليه السلام قال ارسلوا سعد بن معاذ ليحكم في بني قريظه دخل سعد بن معاذ واول ما شافوه بني قريظه قالوا بس حبيبنا بقى ابو عمرو سعد بن معاذ قالوا يا ابا عمرو حلفائك وندمائك بقى حبايبك بقى ما تنساش بقى القعدة الحلوة اللي كنا بنقعدها مع بعض فقال لقد آن لسعد بن معاذ أن يقول كلمة الحق لا يخشى في الله لومة لائم فدخل قال النبي صلى الله عليه وسلم احكم فيهم يا سعد فقال سعد يا رسول الله إني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم وأن تقسم أموالهم فقال النبي والله يا سعد لقد حكمت فيهم بحكم الله جل وعلا من فوق سبع سماوات في اللحظة ديت قال سعد بن معاذ اللهم إن كنت قد أبقيت على نبيك شيئا من حرب قريش فأبقني لهم وإن كنت قد أنهيت حرب النبي مع قريش فاقبضني إليك خلاص بقى أنا مش عايز حاجة من الدنيا فانفجر كلمه يعني الجرح بتاعه وسالت الدماء وبدأت تفيض روح سعد بن معاذ الله أكبر بدأت تفيض روح سعد بن معاذ والنبي صلى الله عليه وسلم في غاية الحزن والأسى وكان يبكي بكاء مريرا على موت سعد بن معاذ وإذا بجبريل عليه السلام ينزل من فوق السبع سماوات ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عرش مالك الملك وملك الملوك جل وعلا قد اهتز لموت هذا العبد الصالح لموت سعد بن معاذ فقال النبي مبشرا أصحابه كما في الصحيحين قال اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ جاءت أمه كما ورد في رواية الحاكم بسند صحيح جاءت أم سعد بن معاذ وصاحت صرخت حزنا على ولدها فقال النبي يا أم سعد ألا يرقى دمعك ويذهب حزنك بأن تعلمي أن ابنك هو أول من ضحك الله له واهتز له عرشه الله أكبر في رواية ثالثة عند ابن سعد بإسناد حسن أن الصحابة لما شالوا جنازة سعد بن معاذ وكان طويل جدا وضخم جدا قالوا ما وجدنا جنازة كانت أخف من جنازة سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يمنعها أن تخف وقد حملها معكم سبعون ألف ملك لم ينزلوا إلى الأرض قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم الله أكبر إيه رأيك في حسن الخاتمة دي رجل اهتز لمبتغى عرش الرحمن شيعه سبعون ألف ملك خد بالك كان أول من ضحك الله له واهتز له عرش الرحمن وأشياء عظيمة جدا حدثت لسعد بن معاذ كل ده يا شباب في ست سنوات ست سنوات فقط اهتز عرش الرحمن لموت سعد ابن معاذ تعال نشوف المثال الثاني من أمثلة حسن الخاتمة الجميلة وأنا بذكر لك الأمثلة دي ليه عشان تشوف وتتحرك بقى عايزك تتحرك وتحس بالمعنى ده ست سنين الرجل ده رضي الله عنه وأرضاه اهتز لموت عرش الرحمن انت قدمت ايه في 20 سنة انت قدمت ايه في 30 سنة انت قدمت ايه في عمرك كله حبيبي اخويا في الله عايزك يكون ليك بصمة ومش هنسى الكلمة دي وانا قلت شعارنا في الدار الاخرة دائما وابدا وماذا اعددت لها اعددت ايه للدار الاخرة اعددت ايه لليوم اللي هتقف فيه بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى انا ما يهمنيش اخلص الحلقه في قد ايه ما يهمنيش اخلص السلسله في قد ايه يهمني ان قلوبنا تفضل حيه اقسم بالله لو حلقات دار الاخره قعدت معانا 100 حلقه 200 حلقه انا لا, لا يعني لا افطر ولا امل المهم ان احنا نبقى قلوبنا حيه على طول مستحضرين ان احنا بنتكلم عن دار اخره مستحضرين ان احنا بنتكلم عن ان في يوم هنقف فيه بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى سيسالنا فيه عن كل صغيره وكبيره أخوي وحبيبي وماذا أعددت لها قدمت إيه سعد بن معاذ في ست سنين عمل ده كله أنت عملت إيه في 20 سنة ده اللي احنا عايزين نناقش أنفسنا فيه عايزين من الليلة دي يبتدي نكتب يعني شهادة ميلاد جديدة من الليلة دي إن شاء الله أنا من مواليد الليلة دي فاكرين لما قلت لكم مرة ان واحد كبير في السن مرة دخل المسجد واحنا قاعدين فكان بيقول كلمتين فالسلام عليكم اخواني اخوكم وعنده 80 سنة اخوكم في الله فلان الفلاني عندي 8 سنين فالناس ضحكت فقال لهم بتضحكوا على ايه انا فعلا عمري 8 سنين لان انا التزمت وبدات ادعو الى الله من 8 سنين العمر اللي قبل كده عمر لا اتشرف به ابدا فانا اتولدت من 8 سنين بفضل الله سبحانه وتعالى تعال نشوف المثل الثاني جميل قوي سيدنا جليبيب سيدنا جليبيب صحابي جليل كان دميم الخلقه وكان كتير من الصحابه يعني كتير من الناس كانوا يعني الى حد ما كانوا يعني بيتعاملوا معاه معامله كده يعني هو كان حزين من جواه فراح للنبي عليه السلام في يوم من الأيام وهو حزين جدا جدا فقال يا رسول الله آمنت أو شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهل د... شوف السؤال يا أخي والله سؤال يبكي فهل دمامة خلقتي تمنعني من دخول الجنة قال لا لا تمنعك من دخول الجنة لأن النبي قال في حديث ثاني ليه إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم فقال لا تمنعك من دخول الجنة قال فلما لا يزوجني أصحابك الصحابة حدش عايز يجوزني بنته فقال النبي صلى الله عليه وسلم غضب النبي وقال اذهب إلى بيت فلان وقل له إن رسول الله يأمرك أن تزوجني ابنتك ذهب جليبيب رضي الله عنه وارضاه والحديث رواه مسلم ورواه أحمد واللفظ لأحمد فذهب جليبيب إلى بيت هذا الصحابي الجليل وقال له رسول الله يطلب ابنتك فتبسم هذا الصحابي وقال نعم ونعمة عين وهل لنا بغير رسول الله وظن أن النبي هو اللي عايز يتجوز بنته وهل لنا بغير رسول الله قال لكن رسول الله لا يريدها لنفسي وإنما يريدها لي فقال رجل ولم يتمالك نفسه يعني تخيل ما قدرش يمسك نفسه على الكلمة دي قال أما وجد غيرك يعني شوف حتى ما يعني مش مثلا يقول يعني يداري نفسه لا قال له أما وجد غيرك فزوجة الراجل ده من جوه بتقول له من على الباب فقال لها جليبيب قالت ماذا يريد قال يخبرني أن رسول الله يطلب ابنتك قالت نعم ونعمة عين وهل أنا بغير رسول الله ما تعرفش الموضوع يعني وهل أنا بغير رسول الله قال ولكنه لا يطلبها لنفسي قالت فلمن قال إنما يطلبها لجليبيب المرأة برضو يعني تسخطت وقالت جليبيب جليبيب أجليبيب وابنه هو ابنه يعني عشان يخطب له صلى الله عليه وسلم أما كان أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي عايزة بقى حاجة كده فاهم إزاي فالمهم البنت الطائعة ال ال الوفية الكريمة بنتهم أول ما سمعت الكلام ده غضبت وخرجت قالت أترداني أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف النظر هو شكله جميل أو مش شكله جميل أنتوا بتردوا أمر إن أنتوا مش واخدين بالكم بتعملوا إيه أترداني أمر رسول الله وأين أنتما من قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم يا سلام على القلوب الحية الجميلة يا جماعة بجد والله بسعد أول لما أقرأ سيرة الناس اللي بالمنظر ده إن واحدة بتقول مهما كانت الجوازة حتى لو كانت مش على نفسي ولا أنا عايزاها بس أنا ما ردش أمر النبي حتى لو كان الحجاب مش على هواكي ما تردش أمر النبي حتى لو كانت الصلاة مش جاية على مزاجك ما تردش امر النبي هي دي القلوب الصاحيه هي دي القلوب الصاحيه اللي دايما بقول لهم كل اسبوع هتقدم ايه هديه للنبي وجميل قوي قوي بسمع طبعا بيجيني مسجات كده جميله قوي قوي انا هقدم هديه للنبي ان هصلي من النهارده هديتي للنبي ان هلبس حجاب النهارده هديتي للنبي ان هعمل كذا قيام ليل من النهارده صيام نوافل من النهارده سعيد جدا جدا بالناس اللي فعلا حاسة بقدر النبي عندها صلى الله عليه وسلم قالت أترضاني أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعاني إليه فإن الله لن يضيعني ما دمت أنا بطيع أمر النبي ربنا عمره ما هيضيعني أبدا سبحانه وتعالى ذهب جليبيب وحكى قصة الفتاة للنبي عليه السلام فدعا لها بخير في اليوم الثاني النبي أمره أنه يروح بقى يجهز بقى عش الزوجية عشان يتجوزها هذه الفتاة المباركة طبعا هي عش الزوجية بقى طبعا ما فيش بقى لا غسالة full automatic ولا deep freezer ولا مش عارف ايه ولا الكلام ده كله يعني ده هي يا دوب المسألة كلها عبارة عن حصيرة وغطا واخد بالك وحلة وإبريق وكوز وحاجات كده فاهم ازاي؟ يعني حاجات بسيطة جدا يعني اللي هي الحاجات اللي ممكن تكون حضرتك بترميها يعني فالمهم راح عشان يجهز فجأة سمع نداء الجهاد يا خيل الله اركبي يا خيل الله اثبتي جليبيب مخير بين أمرين يا شباب مخير بين أمرين يا يا- يعني يا أهلي وأحبابي إنه يجهز عدة الجهاد لأنه رايح يجاهد وإنه ي- يتجوز والنبي رخص له في إنه يروح يتجوز ما صدق لقى واحدة فاضلة ت- ت- توافق عليه فاختار أن يذهب للجهاد وراح اشترى العدة بتاعت الجهاد وتلثم حتى لا يرده النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسن ايه النبي يشوفني فيردني انا مش عايز حد يردني وذهب ليجاهد في سبيل الله جل وعلا فلما انتهت غزوة أحد في عز الجراحات والآلام وقتل سبعين من خيرة الصحابة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما تصلى عليه حبيبي صلى الله عليه وسلم فبحث النبي عن جلابيب وقال للصحابة هل تفقدون من أحد؟ قالوا أجل نفقد فلانا وفلانا وفلانا وما فقدوا جليبيبا لأنه كان متلسم ما كانش حد واخد باله منه فالمرة الثانية المرة الثالثة هل تفقدون من أحد قالوا نفقد فلانا وفلانا وفلانا فقال النبي ولكني أفقد جليبيبا فابحثوا عنه بين القتلى خد بالك فبحثوا عنه بين القتلى فوجدوه قتل سبعة ثم قتلوه فتبسم النبي وقال قتل سبعة ثم قتلوه هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه ثلاث مرات وقام النبي دفنوا بنفسه صلى الله عليه وسلم حتى قال أحد الصحابة تمنيت أن أكون صاحب تلك الحفرة لأفوز بدعاء النبي ثم قام النبي ودعا لتلك الفتاة المباركة التي وافقت على تلك الزيجة وقال اللهم صب عليها العيش صبا صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا يقول راوي الحديث فكانت من أكثر نساء الأنصار مالا بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيه رأيك في الخاتمة الجميلة ديت الرجل دوت ضحى بالحلال علشان يخش ويجاهد في سبيل الله والشباب اللي بيقف على النواصي مش قادر يضحي بالحرام دوت والشباب اللي بيقعد ليل ونهار على الشات عشان يكلم واحدة لا تحل له انه يكلمها وعشان يعلق قلبه بواحدة ما يحللوش انه يعلق قلبه بيها ولا انه يعلقها ويشغلها بالمنظر ده والشباب اللي لحد النهارده قاعد على المقاهي ليل ونهار دومنه وطاوله وشيشبيش وجار يك والكلام ده كله والشباب اللي لحد النهارده بيقعد على المقاهي يشيش هو والبنات بكل اسف والشباب اللي لحد النهارده مش قادر ينسى علاقه عاطفيه مع بنت في الجامعه دوت ساب الحلال عشان يروح يجاهد في سبيل الله انت مش قادر تسيب الحرام شفت المثل الجميل شفت مس- شفت خاتمه اجمل من كده واحد النبي دعاله دعاله وشاله على ايديه ودفنه بنفسه صلى الله عليه واله وسلم وفوق ده كله بقى قال له وهذا مني وانا منه ثلاث مرات تخيلت حضرتك كده وانت بتموت ويجي لك النبي او بعد ما تموت ويجي لك النبي يقول لك انت مني وانا منك عمرك تخيلتها قول لي ده انا بحلم بس ان اشوفه حتى لو ما قاليش حاجه ولا قلت له حاجه صلى الله عليه وسلم تعال نشوف المثال الثالث الجميل وانا بنوع الامثله لان كل مثال بيناقش وبيخاطب حاجه معينه جوه نفوسنا يا جماعه حد فيكم اذنب ذنوب كتيره حد فيكم بص كتير للنساء حد فيكم عياذا بالله يا شباب اتجوز عرفي حد فيكم وقع في جريمة الزنا تعال نشوف واحد اهوت واحدة من الصحابة وقعوا في الزنا ورغم ذلك شوف الخاتمة بتاعتهم كانت عاملة ازاي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى الودود الودود جل جلاله الودود محدش ييأس أبدا من رحمة الودود محدش ييأس أبدا من رحمة الرحيم الغفور التواب الشكور جل جلاله واحد اسمه ماعز ابن مالك واحد اسمه ماعز الأسلمي ماعز الأسلمي ده دوت الحديث رواه مسلم في يوم من الأيام أي إنسان في الدنيا معرض للخطأ يا جماعة إحنا مش ملايكة أي إنسان في الدنيا النبي اللي قال كده مش أنا صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون يا مجتمع عايزين نقول ساعدوا الناس نبقوا نضاف ما تقعدوش تنشروا الحوادث والمس... والمآسي وال... والبلاء اللي بيحصل في مجتمعات المسلمين لأن انتوا بتجرأوا الناس على المعصية وبتخلوا الناس تتخيل ان المجتمع كله كده والمجتمع عمره ما كان كده مجتمعاتنا نظيفة جواها شوية حاجات موجود في كل المجتمعات في كل العالم في أمريكا في إيطاليا في, في, في, في أوروبا في الدول العربية في الدول الإسلامية كل مكان في الدنيا فيه معاصي لكن مش من مصلحتنا ان احنا ن- نبروز المعاصي ونقول فلان وقع في الزنا فلان ظبطوها في شبكة مش عارف ايه فلان عمل كذا يا جماعة الخير الله يبارك فيكم ما تجرؤوش الناس على معصية ربنا انتوا بتسهلوا لهم المعصية وبتعرفوهم ازاي تتم المعصية اتقوا الله في الناس اتقوا الله في الناس الصحفي اللي بيكتب عشان يشهر بحد اتقي الله اتقي الله الانسان اللي بتشهر بيه ده عنده عيال وعنده بنات انت كده بتدمر عيله كامله وممكن تكون بتدمر ناس بيحبوا الانسان دوت ال- ال- الاعلام اللي نفسه يعمل بس فرقعه في اي قناه فضائيه علشان يفضح سين او عين او صاد اتقي الله في المجتمع عايزين المجتمع يكون نظيف ده النبي عليه الصلاه والسلام قال فمن ابتلي من هذه الاشياء بشيء فليستتر بستر الله الاصل ان احنا نستر على انفسنا والاصل ان احنا نستر على بعض مش ان احنا نفضح بعض يا جماعه المسلمين ويا جماعه الخير ماعز ارتكب المعصيه دي ضميره الحي قاضوا انه يروح ويعترف للنبي كان ممكن يكتم و- وعلى فكره ويجوز انه يكتم يجوز انه يتوب بينه وبين ربنا وما يعرفش النبي صلى الله عليه وسلم لكن هو حب ان هو يعني قال لك يطبق على الحد بقى علشان احس ان انا رايح ما عليش حاجه خالص الحمد لله راح للنبي قال له زنيت يا رسول الله خد بالك بقى الناس اللي بتتهم الاسلام بانه دين بي بي بي بي يعني بي بيشتهي سفك الدماء لو كان واحد مكان النبي كان قال له تعال زنيت يلا لحد ارجموه لانه يعني كان متجوز لا قال لعلك قبلت قال له بل زنيت قال له لعلك فعلت كذا لعلك لعلك لحد ما قال له كل لعلك واخد بالك وفي الاخر خالص قال ل- لقوم هذا رجل قال أبيه جنون هو مجنون ولا عاقل قالوا بل, بل, بل عاقل يا رسول الله ليس به جنون قال أشرب الخمر طب حد يشم بقه كده يمكن يكون شارب خمر فشموا ريحة بقه قالوا مفيش خمر يا رسول الله فلما عرف انه لا بيه جنون ولا شارب خمر يبقى فعلا الراجل ده اقر اربع مرات على نفسه بان هو زنى خلاص يستحق ايه الرجم وهو اللي جايب نفسه فالنبي امر به في حفره له حفره فرجم اختلف الناس الاثنين صنفين او نوعين ناس قالوا ما شاء الله تاب توبه ما تابها احد وناس قالوا لقد هلك وضيع نفسه فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وقطع كل هذا بقوله استغفروا لماعز بن مالك فقالوا غفر الله لماعز بن مالك فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لقد تاب توبة لو قسمت على أمة لوسعتهم الله أكبر بيقول لك لقد تاب توبة لو توزعت على الأمة كلها تكفيهم إيه رأيك يجي له بعدها بكم يوم واحدة تانية زنت والحديث أيضا رواه مسلم اسمها الغامدية المرأة الغامدية جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله زنيت فأعرض عنها النبي النبي هنا ما كلمهاش بقى خالص أعرض عنها هكذا بص ده حتى فقالت لعلك أن تردني كما رددت ماعزا من قبل فوالله إني لحبلى من الزنا يعني ما فيش بينة أكتر من كده لو كان برضه دين بيسفك دماء أو بيسعى لسفك دماء كان النبي خلاص رجمها لكن لا قال لها إيه قال فاذهبي حتى تلدي هو أنت دلوقتي حامل من الزنا إذا كان أنت هتطبق عليك الحد اللي في بطنك ده ذنبه إيه؟ يتقتل ليه؟ هو ذنبه إيه؟ الجنين ده اذهبي حتى تلدي تسع شهور يا جماعة الخير لم تنسى هذا الذنب أبدا قدام عينها ليل ونهار بعد تسع شهور جاية للنبي تاني تقول له ها أنا قد وضعت يا رسول الله ما رجمهاش النبي في اللحظة دي أبدا قال لها اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه شفت الرحمة ما تصلى على حبيبك بقى صلى الله عليه وآله وسلم قال اذهبي وارضعيه حتى تفطميه فلما رضعته سنتين سنتين يا الله ده الواحد بيبقى لسه مرتكب جريمتين عياذ بالله و- و- وتاني يوم بيكون نسي يقول لك الحمد لله زي الفل ولسه مدينه حقه ومرتكب شوف كام جريمه وممكن يكون عياذا بالله بي- بيمارس ال- ال- الفاحشه دي كل يوم واخد بالك ومش فارقه معاه يعني نسال الله عز وجل ان يهدي الشباب المسلمين شاهد في الموضوع سنتين يا جماعة الخير ما نسيتش الذنب بتاعها أبدا وجات للنبي وجابت له الطفل معاها وفي إيده كسرة خبز قالت ها أنا قد أرضعت وحتى فطمت وها هو الآن يأكل الخبز يا رسول الله راح سيدك النبي عليه السلام واخد الطفل واداه لواحد من الصحابة وقال احفروا لها حفرة إلى صدرها وارجموها فذهبوا حتى وحفروا لها حفرة وضعوها في الحفرة حتى صدرها وإيه؟ ورجموها وهم بيرجموها جاء خالد ابن الوليد رضي الله عنه وارضاه فضربها بحجر فنضح الدم على وجنته فسبها خالد بن الوليد فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مهلا يا خالد بن الوليد فوالله لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لتاب الله عليه وفي رواية أخرى والله لقد تابت توبة لو تابها لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم أما وجدت توبة أفضل من أنها جادت بنفسها لله جل وعلا يا الله تخيل حضرتك بقى لما النبي يقول عنك كده لما النبي بعد موتي أو موتك يقول استغفروا لفلان الفلاني لقد تاب توبة لو, ت... لو قسمت على أمة لوسعتهم ده الماعز ويقول عن الغامدية لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لهم الصحابة لوسعتهم أما وجدت هل وجدت توبة أفضل من أنها جادت بنفسها لله جل وعلا تعالوا نشوف مثال تاني جميل جدا بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم طب ليه أنا ليه ذكرت مثال بتاع ماعز والغامدية عشان لو وقعت في ذنب كبير أخويا وحبيبي عشان لو وقعت في يوم من الأيام في الفاحشة توب إلى الله ولا تيأس من رحمة الله توب إلى الله ولعل وعسى ربنا يكرمك إن شاء الله ويجمعك في يوم القيامة إن شاء الله مع ماعز بن مالك في جنة الرحمن مع النبي صلى الله عليه وسلم تعال نشوف واحد صحابي جليل اسمه جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم سرية مؤتة سرية مؤتة دي انت عارف النبي عليه السلام لما كان يطلع سرية كان يأمر عليها واحد بس هو ده الأمير في سرية مؤتة لأن سرية كانت مهمة جدا جدا فأمر النبي عليهم ثلاثة قال على القوم زيد بن حارثة حديث رواه البخاري فإن أصيب يعني إن قتل فجعفر بن أبي طالب فإن أصيب فعبد الله بن رواحة فإن أصيب فاختاروا ما شئتم جعفر بن أبي طالب دخل فمين اللي كان ماسك الراية في الأول زيد بن حارثة زيد بن حارثة الراية في إيده فدخل مع مع القوم كان عدد المسلمين قد ايه وعدد الكفار قد ايه عدد المسلمين واسمع كده واوعى تحسب ان انا بقول كلام من الخيال عدد المسلمين 3000 وعدد الكفار 200 ألف يا الله طبعا نحن لا نقاتل القوم بعدد ولا عتاد ولا قوة وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به وإنها لإحدى الحسنيين إما النصر وإما الشهادة ده كلام عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وارضاه فشاك في موضوع أن جعفر بن أبي طالب لما لقى زيد بن حارثة داخل ومعاه الراية دخل فشاط في رماح القوم اتقطع حتت زيد بن حارثة رضي الله عنه وارضاه حب رسول الله فأخذ الراية جعفر بن أبي طالب كان راكب فرس فنزل من على الفرس وعقرها عقرها ليه؟ علشان ما يفكرش انه يهرب أبدا من ساحة الجهاد عقرها يعني ما فيش عليها دبة أنه يهرب عليها خالص بس عقر الدبة وكان أول من عقر في الإسلام عقر الدبة الفرس اللي كان راكب عليه ودخل يجاهد في سبيل الله خد بالك بقى اتقطعت ايده اليمين قطعت ايده ايه اليمين فأخذ الراية بيده الشمال اتقطعت ايده الشمال فأخذها بين عضديه فقسموه نصفين قبل ما يخش بقى ويتضرب بالمنظر ده كان بيقول كلمات جميلة قوي كان بيقول ايه يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها والروم روم قد دنا عذابها كافرة بعيدة أنسابها علي إذ لاقيتها ضرابها ودخل وقاتل فقتل يقول ابن عمر كما عند البخاري فمررنا عليه وبه بضع وتسعون ضربة ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم الله أكبر أكتر من تسعين ضربة في جسمه يا جماعة الخير شوف قد إيه أكتر من من تسعين ضربة في جسمه طب فين حسن الخاتمة هنا مات شهيد إيه الدليل على كده قول حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم حينما قال كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح قال دخلت الجنة الليلة دخلت الجنة البارحة صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة البارحة في المنام فرأيت فرأيت خد بالك بقى حمزة متكئا على سريري ورأيت جعفر يطير بجناحيه في الجنة الله أكبر كما قال الحافظ ابن كثير أن ربنا أبدله بإيديه اللي بدلا من إيديه اللي اتقطعت في سبيل الله أبدله بدلها جناحين يطير بهما في الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر لقد رأيت جعفر بن أبي طالب يطير في الجنة بجناحين مع جبرائيل وميكائيل في جنة الرحمن سبحانه وتعالى ولذلك كان لما ينادوا على عبد الله بن جعفر بن أبي طالب كانوا ينادون عليه يقولون أهلا أو مرحبا يا ابن ذي الجناحين رضي الله عن الصحابة أجمعين تعالوا نشوف مثل تاني برضو جميل لحسن الخاتمة عروة بن الزبير أنا عمال ب- بنوع بنوع لك معلش في الأمثلة عشان كل واحد أكيد بيناسب المثل ده واحد يقول لك الله ده وقع في الفاحشة زي ما أنا وقعت في الفاحشة ورغم ذلك كتبت له حسن الخاتمة يبقى أنا مش هيأس من رحمة ربنا واحد تاني يقول يا ده أسلم عنده 30 سنة ومات وعنده 36 سنة يبقى أنا إن شاء الله مش هيأس إن شاء الله في خلال 10 سنين أحمل خير كبير قوي ربنا يعني يكرمني بسبب هذا الخير يا ده حصل له كذا وهكذا يا جماعة عشان ما حدش يأس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى الشاهد في الموضوع عروة بن الزبير طبعا كلنا عارفين قصته رضي الله عنه وأرضاه عروة بن الزبير اللي في يوم من الأيام جاله مرض الأكلة في رجله فقالوا له هنقطع رجليك بيقولوا له نص فيك كأسا من المرقط حاجة كده تخلي عقلك يذهب عشان ما تحسش بالقطع فقال لا والله لا أذهب عقلا منحنيه الله ولكن انتظروا حتى إذا ما بدأت في الصلاة فابدأوا في قطع رجلي دخل في الصلاة الله أكبر واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين أرحنا بها يا بلال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم فقام يصلي وهو بس- وهو ساجد عروة بن الزبير بدأوا في قطع رجله بالمناشير فأغشي عليه يوما كاملا أغمى عليه من شدة الألم فلما أفاق قالوا له أحسن الله عزاءك في رجلك وأحسن الله عزاءك في ابنك الله هو هو ابنه مات كمان في أثناء ال- قطع رجل آه نعم ابنه محمد ابنه البكري الكبير فقال وأحسن الله عزاءك في ابنك فقد رفسته دابة من دواب الخليفة فمات عمل ايه عروة بن الزبير يا جماعة الخير ما قالش ليه يا رب ليه ليه الظلم ليه بقى ابني يموت وانا رجلي اتقطع في نفس اليوم ده حاجة طبعا مأساة بالنسبة له واذا به يقول وهو يبتسم اللهم لك الحمد ان كنت قد اخذت فكم اعطيت وان كنت قد ابتليت فكم عافيت وقدم النعمة قبل النقمة وده من باب الأدب يا جماعة الخير مع ربنا أدينا بنتعلم إزاي نرضى بقضاء ربنا سبحانه وتعالى مهما أصابك من مصيبة فلن يكون ذلك إلا بقدر الله سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم ما أصاب واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك خدت بالك فقال اللهم لك الحمد إن كنت قد أخذت فكم أعطيت وإن كنت قد ابتليت فكم عافيت أعطيتني أربعة أبناء وأخذت ابنا واحدا وأعطيتني أربعة أطراف وأخذت طرفا واحدا فالحمد لله حتى ترضى مش كفاية والله والحمد لله إذا رضيت برضه مش كفاية والحمد لله بعد الرضا فلعمرك ما مددت كفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي وأعلم أنه ما أصابتني مصيبة إلا وقد أصابت فتى قبلي عروة بن الزبير ابنه بيحكي عنه يا جماعة الخير انه كان كل يوم يقرأ ربع القرآن قراءة في المصحف ويقوم بنفس الربع في قيام الليل يعني يقرأ سبعة اجزاء ونص بالنهار ويصلي بيهم بالليل ده عروة بن الزبير كان بيصوم طول السنة سرد الصوم طول العام ما عدا فقط فقط يوم الفطر ويوم النحر فقط يوم الفطر ويوم النحر فقط وطول السنة صيام وختم له وهو صائم حتى قال له أفطر قال لا أفطر أبدا وقد سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البزار بسند صحيح من ختم له بصيام يوم دخل الجنة الله أكبر يا جماعة الخير لسه بقول لكم عايزين نصوم يوم الخميس والجمعة والسبت ال 13 و 14 و 15 إن شاء الله لعل وعسى من ختم له بالصيام يوم دخل الجنة يمكن يختم لنا بالصيام اليوم دوت ربنا يجمع له إياكم على الخير دائما تعالوا نشوف مثال تاني جميل قوي قوي الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة بعض الناس وشوا به إلى السلطان قالوا له ده ابن تيمية بيرسم على الكرسي بتاعك فراح بعت له قال سمعت يا ابن تيمية أنك تريد ملكي فتبسم الإمام وقال ملكك لا والله والله لا ملكك ولا ملك ع- ولا ملك ولا ملك العرب ولا العجم ولا ملك آبائك وأجدادك يساوي عندي جناح بعوضة إني منذ عقلت رشدي أريد جنة عرضها السماوات والأرض الملك ما عجبوش الكلام راح أشار به إليه إلى السجن فلما دخلوا السجن تبسم الإمام وقال ماذا يصنع بي أعدائي والله أنا جنتي وبستاني في صدري أنا رحت فهي معي هتعملوا معي إيه؟ قال أنا قتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة وسجني خلوة بيني وبين ربي فالمأسور من أسره هوى والمحجوب من حجب عن ربه جل وعلا ظل الإمام رحمه الله رحمة واسعة يقرأ القرآن بضعا وثمانين مرة إلى أن وصل إلى قول الله عز وجل إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ومات عند تلك الآية رحمه الله رحمة واسعة الله شفت لما تعيش على طاعة هتبقى هتبقى حياتك جميلة ازاي واخرتك تبقى جميلة ده ربنا اللي قال كده قال من عمل صالحا مش مش رجل بس رجل وانثى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون الله اكبر يبقى انت طول ما انت على طاعه ابشر بحسن الخاتمه ان شاء الله اوعى تنام لو عملت معصيه اوعى تنام من غير توبه اوعى تنام من غير ما تجدد نيتك للطاعه مره تانية اوعى تنام من غير ما يكون جواك احساس جميل بان ان شاء الله ان شاء الله لما هتوب ان شاء الله ربنا هيقبل توبتي ان شاء الله ربنا هيعين على الطاعه ان شاء الله ربنا هيرزقني حسن الخاتمه لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى كان في واحد برضه اسمه علي بن صالح الخاتمه بتاعته كانت جميله قوي عجيبه قوي كان هو علي بن علي بن صالح وليه اخ اسمه الحسن بن صالح كان الاثنين عايشين مع عمهم والثلاثه يا جماعه الخير كانوا بيقسموا قيام الليل ثلاث تتلات امهم كانت تقوم تصلي الثلث الاولاني وتروح مصحيه عليه فعلي يصلي التلت الثاني ويصحي الحسن فالحسن يصلي التلت الثالث وبعدين يصحي الاثنين ويقوموا هما الثلاثه عشان يصلوا صلاه الفجر جميل قوي في يوم من الايام ماتت امه فقسموا الليل كله ما بين علي بن صالح ما بين الحسن بن صالح فلما مات علي قام الحسن الليله كلها طب علي مات ازاي يحكي الحسن بقى بيقول لك في يوم من الايام دخلت على اخويا علي ف بطمئن عليه وشويتين قلت اقوم اصلي ركعتين فانا بصلي فسمعت اخويا علي بيقول يا حسن ائتني بالماء عطشان ائتني بالماء قال فتعجلت في صلاتي ثم ذهبت لاتيه بالماء فلما ذهب لياتي اليه بالماء قال الحمد لله شربت قالوا مين اللي شربك ده ما فيش حد في البيت غير انا وانت بس قال اتاني جبريل فسقاني الان وقال لي أنت وأخوك وأمك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما فإذا بي الحسن يقول فرأيت أخي وهو يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومات عند تلك الآية رحمه الله رحمة واسعة يعني الحقيقة عايزين نكمل أمثلة هنقولها في عجالة سريعة عشان نشوف الطريق بقى لحسن الخاتمة ومن مسك الختام وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة إنه ولي ذلك والقادر عليه تعال نحكي بقى بقية القصص اللي فضل في عجالة سريعة كده عشان نخش ونختم الحلقة بالطريق إلى حسن حسن الخاتمة الحقيقة من ضمن المشاهد اللي أثرت فيا جدا في حياتي الحقيقة مشهد موت الشيخ كشك الله يرحمه هذا الرجل اللي هز منابر الدنيا كلها بخطب الرنانة المؤثرة الجميلة وكان ينطق دائما على المنبر وكان يتمنى أن يموت ساجدا لله سبحانه وتعالى ويقدر ربنا سبحانه وتعالى في يوم من الأيام وهو رايح عشان يصلي الجمعة هو وابنه وإذا به يعني قام يصلي ركعتين رحمة الله رحمة واسعة وفي الركعة الثانية يعني سجد سجدة وأطال فيها فابنه بيناديله عشان يلحقوا صلاة الجمعة وإذا به يجده ميتا وهو ساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى وقد قال الحق قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات على شيء بعث عليه يبعث يوم القيامة ساجدا لله سبحانه وتعالى من ضمن النماذج الجميلة اللي أثرت فيا جدا جدا برضو موت الشيخ الحبيب الشيخ إبراهيم عزت رحمه الله رحمة واسعة هذا الرجل اللي فعلا أبكى الآلاف بل الملايين بصدقه وإخلاصه ووعظه الجميل رحمه الله رحمة واسعة في يوم من الأيام سنة 83 تحديدا عزم الشيخ في آخر رمضان على أنه يذهب إلى العمرة والاعتكاف عشرة أيام في الحرم في مكة المباركة وذهب إلى هناك وهو في الباخرة يقدر ربنا سبحانه وتعالى ومعاه رخصة ان هو يفطر ورغم ذلك اصر ان هو يصوم وفي يوم من او في ليله من ليالي الوتر كان صايم بالنهار وبعدين لما افطر على صلاه المغرب وبعد ذلك صلى معه المغرب وبعدين استاذن اخوانه وحبايبه ان هو ينام ما بين المغرب والعشاء ويصحوه عشان يصلي العشاء ويستقبل بعد ذلك يوما اخر واذا بهم يوقظون الشيخ رحمه الله رحمه واسعه عند صلاه العشاء فيجد الشيخ قد مات وكان عمره 43 سنة ودفن في مكة بعدما صلى عليه ملايين البشر في بيت الله الحرام أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة من ضمن برضو المشاهد الجميلة اللي أثرت فيها جدا فتاة فتاة في عصرنا الحديث وأنا بحكي لك برضه أمثلة من عصرنا الحديث فتاة في يوم من الأيام ربنا أكرمها وجالها زوج صالح وكان يعني إن شاء الله خلاص يوم زفافها وإذا بها طبعا جالها زميلتها وجابوا لها أخت وفير عشان تزينها وتجهزها لهذا العرس الجميل وبعدين قدر ربنا سبحانه وتعالى جه أذن عليها صلاة المغرب فقالت لهم معلش أنا مش هقدر إن أنا يعني أدخل دلوقتي ولا أعمل أي حاجة إلا لما لازم أتوضى وأصلي قالوا لها ازاي هتهد المكياج ومنهم بقى من بدا يالف لها ويقول لها ده يجوز ليك ان انت تاخري صلاه المغرب والعشاء ما دام المكياج وما دام وما دام قالت ابدا والله لا اعصي الله عز وجل ولا اؤخر صلاه ابدا طب هتهد المكياج اهد المكياج واهد الفستان وكل حاجه المهم ان انا اسجد بين يدي ربي سبحانه وتعالى بقى في اليوم اللي ربنا يكرمني فيه ويكرمني بزوج صالح انا اسيب الصلاه فقامت واتوضت ولبست لبسها وبدأت تصلي وفي آخر ركعة من صلاة المغرب سجدت هذه الفتاة حبوا يصحوها عشان تكمل ليلتها الجميلة وتسعد بهذا العرس الجميل وإذا بها قد فاضت روحها إلى بارئها جل جلاله وبدلا من أن تلبس فستان زفافها لبست أكفانها وبدلا من أن تبيت في حضن زوجها باتت في قبرها رحمها الله رحمها الله رحمة واسعة وعايز أحكي قصة ما هياش لا من العصر الحديث ولا من زمن النبي عليه السلام لكنها من فترات قريبة وهي قصة أبو قدامة الشامي مع الغلام الذي مات ميتة عجيبة في يوم من الأيام لما دخل الروم وهختم بالقصة دي قصة مهمة جدا جدا لما دخل الروم بلاد الشام قام هذا العالم الجليل أبو قدامة الشامي علشان يعني يوقظ الناس أو يوقظ الناس همة لهمة الجهاد في سبيل الله والإنفاق على المجاهدين في سبيل الله جل وعلا وإذا بهذا الرجل بدأ على المنبر ويتكلم كلمات من القلب كلها حرارة وكلها شوق و إلى أن بدأ الناس فعلا يتبرعوا بدأوا ينفقوا بدأوا بدأوا بدأوا وبدأ منهم الله يذهب يجاهد في سبيل الله وهو خارج من المسجد فجأة نادت عليه امرأة فنادت عليه قالت السلام عليك يا أبا قدامة فقال وعليك السلام فقالت والله لقد سمعتك وأنت تنادي في الناس للإنفاق في سبيل الله وللجهاد في سبيل الله فما وجدت أغلى عندي من ضفيرتي شعري فقصصتهما لتجعلهما لجاما لفرسك في سبيل الله جل وعلا فتعجب الرجل فقال امرأة تضحي بضفيرتي شعرها لأجعلهما لجاما لفرس في سبيل الله والله إنها لبداية النصر طبعا لم يقبل الضفيرتين لأنها فيها معصية لله سبحانه وتعالى ولكن هو حس قد إيه الأمة متحمسة قد إيه الأمة حاسة بأن فعلا لابد أن احنا نجاهد وأن احنا نطرد العدو وأن احنا نتمنى الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى وقدر الله عز وجل أبو قدامة بيقول فلما أردنا أن ننصرف للجهاد في اليوم التالي اعترض طريقي صبي صغير قال يا أبا قدامة سألتك بالله أن تجيزني في الجهاد في سبيل الله فقال أبو قدامة أنت صغير يطاق الخيل ولا تستطيع أن تحمل سلاحا قال سألتك بالله فلقد احتسبتني أمي في سبيل الله وقدمتني هدية لله جل وعلا فلا ترد الهدية فقال أجيزك في الجهاد ولكن بشرط واحد قال ما هو؟ قال إن قدر الله لك الشهادة أن تشفع لي عند الله يوم القيامة فقال الغلام لك ذلك يا أبا قدامة سأشفع لك إن قدر الله لي الشهادة سأشفع لك عند الله عز وجل يقول أبو قدامة وانصرفنا ومعنا هذا الغلام فكان يجهز لنا الطعام ويفرش لنا في كل مكان ويجهز لنا كل أدوات الجهاد وكان يخدمنا طوال الطريق وفي ليلة من الليالي ذهب هذا الغلام ليعد لنا طعاما قال فتأخر الغلام فذهبت لأطمئن عليه فوجدته قد أوقد النار ووضع القدر على النار فنام بجوار النار فنظرت إليه فإذا بالغلام يبتسم ثم يبتسم ثم يضحك ثم استيقظ فسألته قلت له ما شأنك أيها الغلام نمت بجوار النار وكدت أن تحترق ثم رأيتك وأنت تبتسم ثم تبتسم ثم تضحك ثم تستيقظ قال هذا أمر بيني وبين ربي يا أبا خدامة قال سألتك بالله جل وعلا أن تخبرني قال إنا لله وإنا إليه راجعون يا أبا خدامة والله لقد احتسبتني أمي عند الله عز وجل فلقد استشهد أبي في العام الماضي واستشهد عمي وأخي في العام الذي قبله وقد احتسبتني في هذا العام هدية لله جل وعلا وقالت اذهب يا بني فإني أحتسبك عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قال فلما نمت يا أبا قدامة رأيت في المنام وكأن القيامة قد قامت وقد أمر الله عز وجل بي أن أدخل الجنة قال فلما دخلت الجنة رأيت باقة عطرة من الحور العين والله لا أستطيع أن أصف جمال واحدة منهن أبدا يا أبا قدامة فرأيت واحدة منهن تشير إلي وتقول هذا زوج المرضية هذا زوج المرضية فقلت لها وما المرضية قالت ألا تعرف المرضية قلت لا قالت إنها زوجتك في الجنة قلت لها وأين هي المرضية قالت في هذا القصر فادخله لترى المرضية قال فطرقت على باب القصر ودخلت القصر فرأيت حوراء والله يا أبا قدامة لولا أن الله لم يكتب علينا العمى في الجنة لعمي بصري من شدة نور وجهها ولولا أن الله لم يكتب علينا الجنون لجن عقلي من شدة حسنها وجمالها قال فقلت لها أنت المرضية قالت أجل يا حبيبي أنا أربى لك في خضور الجنة منذ خمسمائة عام قال فلما مددت يدي إليها قالت لا أبعد الله عنك الخنا والفجور موعدي معك غدا بعد صلاة الظهر في جنة الرب الرحيم الغفور الودود قال فهذا الذي جعلني أبتسم ثم أبتسم ثم أضحك يا أبا قدامة فقال أبو قدامة والله إنها لبشرى خير أبشر يا غلام قال أبو قدامة فلما كان في اليوم التالي وفي نفس الموعد الذي حددته الحوراء قال وإذا بالغلام يقول لي يا أبا قدامة سألتك بالله ثلاثة أسهم بدأ الجهاد والغلام يريد أن ينال الشهادة ليلتقي في نفس الموعد مع المرضية في جنة رب, رب البرية جل وعلا فقال الثلاثة أسهم يا أبا قدامة فقال تضيعها يا غلام قال لن أضيعها إن شاء الله قال فأعطيته ثلاثة أسهم فأخذ سهما ووضعه في كبد القوس وقال السلام عليك يا أبا قدامة فضرب سهما فقتل روميا السلام عليك يا أبا قدامة ضرب سهما ثانيا فقتل روميا في المرة الثالثة السلام عليك يا أبا قدامة سلام مودع فضرب سهما ثالثا فقتل روميا فانتبه الروم له وضربوه ضربة بسهم في لبته فوقع صريعا من على فرسه فلما راه أبو قدامة مضمخا بدماء الشهادة سقط من على فرسه خلف الغلام وقال يا غلام يا غلام سألتك بالله جل وعلا لا تنسى الوصية لا تنسى الوصية فقال الغلام لن أنساها وسأشفع لك عند ربي جل وعلا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من إلا من لقى الله بقلب إلا من أتى الله بقلب سليم ثم قال له يا أبا قدامة سألتك بالله جل وعلا سألتك بالله أن تأخذ هذا القميص المضمخ بدم الشهادة وأن توصل يوصله إلى أمي فقال له أبو قدامة ومن هي أمك يا غلام قال أمي صاحبة الضفيرتين يا الله أمي صاحبة الضفيرتين أي نعم ذرية بعضها من بعض ذرية بعضها من بعض تربوا على طاعة الله وعلى العز وعلى نصرة دين الله جل وعلا وعلى اتباع حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو قدامة فلما انتهى الجهاد ذهبت إلى تلك القرية التي فيها أم هذا الفتى فسألت عنها فقامت إلي ابنة صغيرة فقالت أنت أبو قدامة قلت أجل يا بنيتي ومن أنت قالت وماذا صنع أخي هل جاء معك قلت لها ومن أنت قالت أنا أخو فلان على هذا الغلام فقال لها والله أريد أن ألقى أمك فقالت هي موجودة في البيت فذهبت به إلى البيت فخرجت الأم مبتسمة وقالت السلام عليك يا أبا قدامة هل جئت مبشرا أم جئت معزيا فقلت لها وما العزاء وما البشارة قال إن قالت إن جئت لتبشرني بأن ابني قد مات مقبلا غير مدبر فهذا والله البشارة أو فتلك والله البشارة وإن جئت لتخبرني بأن ابني قد مات مدبرا غير مقبل فهذا والله العزاء قلت والله بل البشارة قالت بشرني بكل خير قال والله لقد مات مقبلا لقد مات وهو يضرب ثلاثة من الروم فقتلهم ثم قتلوه رحمه الله رحمة واسعة وقد أرسل لك بهذا القميص المضمخ بدم الشهادة وقال لك أبشري يا أمها فلقد قبلت الهدية وزفت المرضية إلي في جنة رب البرية جل وعلا فسقطت أخته ميتة فنظرت الأم إلى ابنتها وقالت الحمد لله الذي لم يخرج من نسلي نسلا إلى نار جهنم ثم حمدت ربها جل وعلا واسترجعت وحمدت الله عز وجل على هذا الخير أن زوجها مات شهيدا وأن ابنها مات شهيدا وأن ابنتها ماتت مما سمعت من خبر شهادة ولدها فحمدت المولى عز وجل يا لها من ذرية ذرية بعضها من بعض وأختم حلقة الليلة دي بمسك الختام حقيقي مسك الختام بجد موت أمي رحمه الله رحمة واسعة هذه الأم العظيمة اللي مهما عملت مهما قدمت ومهما عملت في حياتي والله ما أقدر أوفي يوم من أيامها الله يرحمك يا أمي يا ما علمتني ويا ما تربيت على أيديها ويا ما اتعلمت منها حاجات جميلة أوي أوي لما سألوني في إحدى القنوات مين شيوخك قلت لهم أكبر شيخ اتعلمت عليه في حياتي هي أمي أمي اللي علمتني الرحمة أمي اللي علمتني الصدق أمي اللي علمتني الوفاء أمي اللي علمتني الإخلاص أمي اللي علمتني كل حاجة حلوة أمي الست الأمية البسيطة دي هي اللي علمتني كل حاجة أما العلوم الشرعية فكان أمرها بسيط لكن الأخلاقيات ديت كان صعب ان الواحد يتعلمها في الزمن بتاعنا دوت كان لازم حد يكون قدوة عشان نتعلم منه أمي دي كنت أنظر إليها الله يرحمها رحمة واسعة وسامحوني دي مسألة شخصية بس أحب أذكرها عشان أقول لكل شاب أمك كنز أوعى تضيعه أمك كنز أوعى تضيعيه بوس إيد أمك وبوس إيد أبوك واحرص على برهم عشان ربنا يكرمك دنيا وآخرة وأنا بقول كل خير حصل لي في حياتي وهيحصل لي في اخرتي ان شاء الله بفضل ربي اولا ثم بدعوه امي وابويا امي الله يرحمها رحمه واسعه كانت ست انا كنت في نظري بقول الست دي ما تصلحش انها تعيش غير في زمن الصحابه دي ما تنفعش تعيش في زماننا بكائي عليها يوم ما ماتت كان في مقابله فرحه بانها ما كانش ينفع تعيش في الزمن ده كانش ينفع تعيش بينا سامحوني كانش ينفع تعيش بينا في الزمن ده في الزمن اللي احنا عايشين فيه الصعب ده كانش ينفع الست دي تعيش كان لازم تلحق بالصالحين اللي زيها يكفي ان اقول لكم ان كانت تعلمني كل حاجه حتى الرحمه بالحيوان اللي علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت دايما تدعي لي تقول لي او تطلب مني تقول لي ادعي لي يا ابني ان ما يطولش بيا المرض ادعي لي ان ما حدش يناولني كوبايه ميه ادعي لي ان انا اللي اخدم نفسي لحد اخر لحظه تخيلوا ده اللي حصل ان فعلا ما حدش ناولها كوبايه ميه لحد ما ماتت كانت هي اللي بتعمل كل حاجه بنفسها رحمه الله رحمه واسعه في يوم موتها كنا في الدور الخامس وليا اختي في الدور الاولاني ام مصطفى ربنا يحفظها وامي في اليوم ده ودي اول مره في حياتها تطلب من اختي انها تبات عندها في اليوم ده وباتت عندها وعند صلاه العصر قامت عايزه تصلي ومش قادره تتحرك فقالت لبنت اختي قالت لها حبيبتي سنديني عشان اتوضى فراحت عشان تسندها عشان تتوضى فيا دوب غسلت كفها ووشها وخلاص على كده فبنت اختي بتقول لها يا ستي لسه ما توضيتيش قالت لها الحمد لله حبيبتي هم وضوني والله وامي ما تعرفش تقول الكلام ده اصلا يعني طالع م... طالع الكلام ده من غير ارادتها اصلا هم وضوني الحمد لله ودخلت صلاه العصر وهي قاعده وبعد صلاه العصر كبرت تاني هتصلي تاني فبنت اختي بتقول لها ستي ما فيش صلاة بعد العصر قالت لها ده في كتير بس يا ريت نلحق وكبرت وقرأت الفاتحة بصت للسما كده أو للسقف يعني في اتجاه السما وابتسمت وبدأت في سكرات الموت وهي بتصلي اتصلوا بيا ولحقتها وبدأت أقول لها قولي لا إله إلا الله يا أمي وأنا بودع حبيبتي وروح قلبي كأن روحي بتخل... بتنخلع من جوايا وهي عمالة بتقول الله الله وتشاور بصبعها الله الله الله حد آخر لحظة راحت مطولة قالت الله وبس فاضت روحها إلى بارئها جل وعلا سبحان الله أصعب لحظة في حياة أي إنسان في الدنيا يوم ما يفقد أحب الناس إلى قلبي يوم ما تحس إن أعز الناس لقلبك مش هتشوفه بعد النهاردة بتبقى أصعب لحظة في حياة الإنسان يعني في اللحظة دي م- يعني سبحان الله ربنا بقى بيثبت الإنسان بإيمانه قلت الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها حسيت إن المصيبة كبيرة أوي أوي حسيت إن الدنيا ظلمت في عينيا حسيت إن كل الحب اللي كان بيحتويني خلاص حسيت إن الدفى اللي كنت عايشه حسيت إن أنا ما بقتش عايش في الدنيا دي خالص حسيت كأني أنا اللي مت صدق صدق شباب حافظوا على امهاتكم يا شباب تعرفوش قدر الام والاب قد ايه تعرفش قدر النعم الا لما تفقدها رحت بنفسي امي ماتت وكان فيه سبحان الله كان حبها للنبي غير غير عادي شيء عجيب جدا عمرها ما سمعت كلمة قال صلى الله عليه وسلم إلا طول صلى الله عليه وسلم من قلبها كده وتحس إن دموعها دي على خدها على طول أول ما تسمع ذكر النبي عليه السلام أمي ماتت عندها 63 سنة زي النبي صلى الله عليه وسلم أنا مش بشبهها بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن بقول شوف التوافق في الحب ماتت يوم الاثنين واتدفنت يوم الثلاث زيه كانت يتيمة أم, أم وأب النبي عليه السلام أبوه مات وهو في بطن أمه وهي أبوها مات وهي في بطن أمها النبي أمه ماتت بعد ما كان عنده ست سنين أمها ماتت وعندها شهر كانت يتيمة أب وأم وعندها شهر كانت تقول لي يا محمود يا ابني أنت أمي وأبويا وأخويا وابني وكل حاجة ليا تقول لي حتى لو كنت اتحرمت من ام ابويا انت عوضتني عن كل حاجه كانت دايما طول الليل تدعي لي وربنا وفقني في حياتي كلها بدعوتها وما زلت لحد الان ماشي بدعائها الله يرحمها رحمه واسعه رحت دفنتها كان القبر كان مجهز ليها زلت دفنتها في ثلاث دقائق وطلعت لمده ساعه الا ربع اخطب خطبه عن الموت على قبر امي الله يرحمها رحمه واسعه حسيت باحاسيس ما اقدرش اوصفها لحد وما اقدرش احكيها لحد كل مدى أسافر أو أروح أي مكان أعد على قبرها وكأني بطلب منها إن يعني كأني حاسس إن روحها معايا بسلم عليها ولما أرجع أعدي أقول لها أنا جيت يا حبيبتي لا تتخيلوا مدى الحزن والأسى اللي يبقى في قلب الإنسان لما يفقد حبيبه يا شباب حافظوا على أمهاتكم دفنتها ووصيت كل مشايخ مصر يدعوا لها في خطبة الجمعة الكل دعا لها والملايين أمنت على الدعاء جات لي يوم الجمعة ليلة السبت وشها منور تقول لي جزاك الله خير على الخير اللي وصلني يا حبيبي في يوم من الايام كنت متفق مع اخواتي ان نروح نزور قبرها وكنت راجع من خطبه الجمعه وتعبان جدا فنمت قلت لهم مش قادر اروح المره دي تعبان ونمت استريح 10 دقائق والله ما انسى هذا اليوم نمت استريح 10 دقائق فلقيتها جاتني في المنام وكانها طالعه من القبر فبتسلم على اختي هدى واختي سهير واختي نعيمه وبتسلم عليهم قلت لهم محمود فين؟ قالوا لها تعبان ما جاش قالت مش ممكن حبيبي مش ممكن ما يجينيش قمت مفزوع قلت لهم انتوا في- كانوا على الباب قلت لهم انا جاي معاكم ورحت هناك حسيت بفرحه شديده قوي قوي ان انا هزور قبر امي حقيقه مش عارف اقول لكم ايه لكن فعلا الانسان بيتمنى ان احنا ربنا يرزقنا جميعا حسن الختام استنى اللحظه اللي يتقابل فيها مع حبايبه انا في يوم من الايام ما انساش الموقف ده كان موقف عجيب قوي قوي في يوم من الايام قعدت مع امي الله يرحمها رحمه واسعه فقلت لها حبيبتي انا يعني عايزين نتقابل في الاخره قالت لي يا ريت يا حبيبي قلت لها ما تيجي نتفق على مكان نتقابل فيه قالت لي فين قلت لها اميز مكان في ارض المحشر هو حوض النبي وده حبيبي وحبيبك فهنتقابل عند حبيبنا سلم عليه ونبوس ايديه واشوفك هناك ونخش جنه مع بعض فقالت لي حاضر فكان ميعادنا على الحوض وشفت لها رؤية إنها على الحوض وأختي من الفيوم ربنا يحفظها أخت اسمها هدى اتصلت بيا من كام سنة ما انساش اليوم ده والله الذي لا إله غيره وربما تكون الأخت قاعدة قدامي دلوقتي شافت لي رؤية إن أنا جاي على حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويومها ما كنتش بطلع على فضائيات لسه هي ما تعرفش شكلي تقول لي والله الذي لا إله غيره قلت اللي شفتك وانت جاي من بعيد انا ما اعرفش انت مين وكان النبي واقف وجنبه ابو بكر وعمر تقول لي وراح النبي عليه الصلاه والسلام جالك وخدك بالحضن وباسك وقفك جنب عمر فبتقول لي فانا بسال الناس مين ده قالوا لها ده الشيخ محمود المصري فقالت لي كنت مصر ان انا ابلغك الرؤيه ديت قلت لها ربنا يبشرك بالخير ان انا شفت الرؤيه الام ان هي هتخش هتوصل لحوض النبي وكان فاضل لي انا الرؤيه دي يا انا اشوفها يا حد يشوفها لي كنت ما استحقش ان انا اقول لكم الرؤيه ديت ما بذكرهاش من باب تزكيه النفس لكن بذكرها من باب الانسان فعلا بيتمنى انه يتقابل مع حبايبه ربنا يجمعنا واياكم مع حبايبنا حقيقه ازاي يكون الطريق لحسن الخاتمه الوقت جري بينا لكن سامحوني عايز ادعي دقيقتين كده قبل ما الوقت يجري بينا اني داعم في امن من قلبك اللهم يا رحمن اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والارض بديع السماوات والارض يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام نسألك يا الله نسألك يا ودود نسألك يا غفور نسألك يا رحيم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر ذنوبنا اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا ج- ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا جميعا حسن الخاتمة استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت وارحمنا إذا ما انقطع منا الصوت وارحمنا إذا ورينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا الله عبيدك سوانا كثير كثير وليس لنا رب سواك فإن لم تغفر وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم اغفر يا غفور ارحم يا رحيم تب علينا يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا يا تواب نعوذ بك من النار ومن غمسة في النار ومن زقوم النار ومن غسلين النار ومن خلود في النار انصر إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي العراق وفي السودان وفي كشمير وفي الشيشان في كل مكان يا رب إنهم جوعى فأطعمهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم واجعل الدائرة على اليهود الملاعين خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب يا رب اجمعنا بأحبابنا في جنتك يا رب العالمين اجمعنا بأحبابنا في جنتك يا رب العالمين اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا واجمعنا مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضره ولا فتنة مضلة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته